هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا أهدى للكون رسالتنا أهدى للكون رسالتنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا اللهم اجر الحق على السنتنا اللهم ايدنا بالحق وايد الحق بنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اهلا ومرحبا بكم ايها الاحباب طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه مقعدا اهلا بكم في حلقه جديده من هذا العام من زمان العزه وحقيقه كما تكلمنا بالامس لن نتكلم عن شخصيه محدده في هذه الحلقات ولن نتكلم عن فترة زمنية محددة ولكننا سنتكلم عن أمنيات عن أحلام ودائما الأعمال العظيمة تبدأ بأمنيات عظيمة فدعونا نتمنى ولا تحجروا على أمنياتنا دعونا نحلم ولا تحجروا على احلامنا فما حلمنا به بالامس تحقق اليوم وما تمنيناه بالامس تحقق اليوم بل تحقق اكثر مما كنا نتمنى بالامس وما نحلم به اليوم سيتحقق في الغد ان شاء الله وما نتمناه اليوم سيتحقق في الغد ان شاء الله وقلنا اننا نحلم ونتمنى زمان عزه كزمان عزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحلم ونتمنى بزمان عزه كزمان عزه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. نحلم ونتمنى بزمان عزه كزمان عزه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نحلم ونتمنى بزمان عزه كزمان عزة عثمان رضي الله عنه وأرضاه كزمان عزة صلاح الدين الأيوبي كزمان عزة عمر بن عبد العزيز كزمان عزة سيف الدين قطز نحلم ونتمنى بزمان بزمان عزة تعود فيه العزة والمجد والكرامة والأمن والأمان والرخاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يستكثرون علينا هذه الاماني ويقولون لنا انتم حالمون انتم تركبون بحر التمني هيهات ان يتحقق هذا واحيانا يقولون لنا لن يتحقق لان ما تحلمون به ماض صحيق بعيد لن يكون ابدا واحيانا يسخرون منا ويقولون تريدون ان تعودوا بنا الى زمان الحريم الى زمان الاستبداد الى زمان الحروب الاهليه واحيانا يردون علينا بشذوذ افكارهم تريدون ان يعود زمن الاحتلال العثماني والاحتلال التركي الينا مره اخرى نقول لهم لا حلمنا كنتم تحلمون به وامنياتنا كنتم تتمنونها ولكن نحن نتمناها ونحلم بها بصبغه اسلاميه وانتم كنتم تتمنونها وتحلمون بها بصبغه شيوعيه احيانا اشتراكيه احيانا اخرى سميتموها ناصريه سموها ما شئتم ونحن سنسميها ما, ما نشاء وسيتحقق ان شاء الله رب العالمين ما نشاء باذن الله لماذا لان هذا موعود الله عز وجل لنا موعود الله عز وجل لنا ان تعود خلافه الراشده على منهاج النبوه وزي ما قلنا امبارح بالامس بيسخروا مننا لما بنقول خلافه طب يا جماعه سموها اي اسم ما تسموهاش خلافه قلنا هنسميها لكم الولايات المتحده العربيه قالوا لا انتوا لازم تقلدوا الغرب ده فريق وفريق اخر قال لا انتوا هتحولونا من دوله لولايه طيب بلاش نسميها الولايات المتحده العربيه سموها الجمهوريه العربيه المتحده مش ده كان حلم لعبد الناصر مش كان حلم عبد الناصر وحلمنا كلنا في وقت من اوقات الوحده العربيه وتمت جزء من الوحده العربيه مرتين الجمهوريه العربيه المتحده بين مصر وسوريا واتحاد الجمهوريات العربيه في عهد انور السادات بين مصر وسوريا وليبيا مش حصل الكلام ده مش حصل ان احنا عشنا سنين في حلم مع جمال عبد الناصر اسمه الجمهوريه العربيه المتحده واتلغت اسم الدوله المصريه وما كانش فيه الدوله المصريه ولا جمهوريه مصر ولا اسم مصر كان اسمنا الجمهوريه العربيه المتحده وكان اسمنا الاقليم الشمالي والاقليم الجنوبي مش كده مش الجمهوريه العربيه المتحده كانت مقسمه ومكونه من اقليمين الاقليم الشمالي والاقليم الجنوبي حتى ما كانش اسمه الاقليم السوري والاقليم المصري لا ده كان اسمه الاقليم الشمالي والاقليم الجنوبي وكان لينا رئيس واحد اسمه جمال عبد الناصر كان اظن رئيس سوريا وقتها شكري القوتلي على ما اذكر وتنازل وسلم خمسة مليون سوري لعبد الناصر واصبح الرئيس جمال عبد الناصر هو رئيس الجمهورية العربية المتحدة وكانت مفتوحة الجمهورية العربية المتحدة علشان تبقى وتضم كل الدول العربية ايه المانع ولا علشان دي كانت فكرة قائمة على نزعة قومية وقائمة على ايديولوجية اشتراكية ومنحية للفكرة الإسلامية والشرع الله عز وجل يبقى نرحب بيها لكن ما دام قائمة على أيديولوجية إسلامية وفكرة إسلامية وقائمة على تحكيم شرع الله عز وجل يبقى لا نحاربها لا إن شاء الله رب العالمين ستقوم الخلافة الإسلامية وزي ما قلت نسميها زي ما نسميها الخلافة ما هياش أمر تعبدي في حد ذاته ولا مشاحة في الاصطلاح لكن المقصد من الخلافة وعندنا حاجة في الشريعة الإسلامية اسمها نظرية المقاصد وعندنا حاجة اسمها المآلات وعندنا حاجة اسمها ما يترتب عليه الحكم أو ما يترتب عليه الفعل احنا ايه الهدف من قضية الولايات المتحدة ولا الخلافة الإسلامية الهدف ان كل الدول العربيه والدول الاسلاميه تجتمع في امه واحده لان ربنا عز وجل أراد لنا أن نكون أمة واحدة تجتمع هذه الدول وهذه الكيانات في دولة واحدة في أرض واحدة في إقليم واحد هذا الإقليم يحكمه رجل واحد هذا الحكم وهذا الإقليم وهذا الرجل الواحد يقيم العدل ويرعى الإنسانية ويحكم شرع الله عز وجل دي التلت مقاصد من هذه الوحدة من هذا الرجل يقيم العدل ويعطي للإنسان إنسانيته بكل معاني الإنسانية وبكل معاني العدل هذه الإنسانية وهذا العدل قائم على تحكيم شرع الله وحراسة هذا الدين ده دي الفكرة وده المقصد هيتحقق هذه الفكرة وهذا المقصد بالخلافة أو ما يسمى الخلافة أهلا وسهلا هيتحقق هذه الفكرة أو هذا المقصد بما يسمى السلطنة ولا المملكة ولا الجمهورية العربية المتحدة ولا اتحاد الجمهوريات العربية ولا الولايات الم... أيا ما كان المسمى ما يهمناش المسمى لكن يهمنا الأهداف هذا الأمر هيتحقق ولا مش هيتحقق هيتحقق إن شاء الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه لنا حذيفة بن يمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان النبي جالسا بين أصحابه فقال لهم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم إذا شاء الله رفعها تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم إذا شاء رفعها ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم إذا شاء رفعها ثم يكون فيكم ملكا عضوضا ما شاء الله أن يكون ثم إذا شاء الله رفعها ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون ثم إذا شاء الله رفعه ثم تعود فيكم خلافة راشدة على منهاج النبوة هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد ولهذا كما قلت لكم بالأمس هذه المسائل عندي أنا ولا أحاسب الآخرين عندي أنا هي مسائل عقدية مسائل في العقيدة لأن النبي قال هذا والنبي لما يتكلم عن أمور الغيب وما سيكون في أمور الغيب إذا شئت اعتبرتها عقيدة فاعتبرها إذا شئت اعتبرتها فقه اعتبرها أنا آخذها ما دامت الحديث صحيح والنبي يتكلم عن الغيب فالنبي لا يتكلم عن الغيب من تلقاء نفسه وما ينطق عن الهوى سيتحقق فهكذا النبي أخبرنا وقال لنا نبوة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد النبوة خلافة راشدة وقد كانت وفي أحاديث أخرى يبين النبي صلى الله عليه وسلم مدة هذه الخلافة بل يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل في خلافة أبي بكر عن تفاصيل في خلافة عمر عن تفاصيل في خلافة عثمان عن تفاصيل في خلافة علي ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة تكون ما شاء الله عز وجل أن تكون ثم بعد هذه الخلافة الراشدة يكون ملكا عضوضا يعني ملك متوارث ملك متوارث ما شاء الله ان يكون اللي هو بداه معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه واستمر طوال الدوله الامويه والدوله العباسيه او الخلافه الامويه والخلافه العباسيه ده الملك العضوض المتوارث ثم هذا الملك العضوض يكون ما شاء الله ان يكون ما حددش النبي صلى الله عليه وسلم الزمن ثم اذا شاء الله عز وجل رفع هذا الملك العضوض واستبدله بملك جبري الملك الجبري العلماء قالوا هو الملك الذي ينتزع ويعني شبهوه بالثورات والانقلابات العسكريه والحصول على الحكم دون ان يكون وراثيا او يكون بيعه من خلافه الراشده كما كان وده حصل في الدوله العباسيه واواخر الدوله العباسيه ثم بعد ذلك كل الدويلات التي قامت والثورات التي قامت والجمهوريات والملكيات كل ده يسمى ملكا جبريا ملكا جبريا يعني ينتزع الملك انتزاعا بالجبر وبالعافيه وبالقوه وبالسلاح يصبح هذا ملكا او هذا رئيسا ثم يموت او يقتل او يعزل ثم ياتي مكانه رئيسا او بالقوة وبالسلاح ده اسمه الملك الجبري ما شاء الله أن يكون ثم تعود خلافة راشدة على منهاج النبوة هذه الخلافة ستحدث نعم ستحدث وروى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وانه لا نبي بعدي وانما سيكون خلفاء وانما سيكون خلفاء بنو اسرائيل كان اللي بيحكمهم والرئيس فيهم واللي بيسوسهم يعني يمارس امور السياسه وامور الدوله الانبياء كلما مات نبي خلفه نبي يجي بعده نبي ولا يكاد ينقطع جيل من اجيال بني اسرائيل الا ويكون فيه نبي أو خليفة لنبي وأن وإنه لا نبي بعدي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا نبي بعدي وإنما سيكون خلفاء اللي بعدي سيكون خلفاء يبقى نحن ننتظر هذه الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة هذه الخلافة كما قلنا هي مصطلح وهو لفظ سياسي ولفظ وليس لفظا تعبديا بدليل ان سيدنا ابو بكر كان اسمه خليفه سيدنا عمر ارادوا ان يسموه خليفه خليفه رسول الله الاول قالوا نسميه خليفه النبي زي ما كان ابو بكر اسمه خليفه النبي فقال لا انما ذاك الصديق ابو بكر رضي الله عنه وارضاه قالوا خلاص نسميك خليفة خليفة النبي فاستثقله عمر واستثقله الصحابة حتى قالوا نسميك أمير المؤمنين ورضيوا بأن يكون أميرا للمؤمنين يبقى إذا كلمة الخلافة والخليفة وأمير المؤمنين هذا مسمى مش هنختلف عليه نسميه زي ما يكون المهم هذا الرجل بتتوفر فيه صفات وله وظائف اهم هذه الوظائف زي ما قلنا حراسه الدين وسياسه الدنيا حراسه الدين حراسه الاسلام والدين الاسلامي وسياسه الدنيا اي تحقيق العدل والامن والرخاء والحريه العدل والامن العدل لكل الناس لكل من يعيش تحت سلطانه العدل للمسلم والعدل للمسيحي الذي يعيش على ارض الرئيس او على ارض الخليفه والعدل لليهودي الذي يعيش على ارض الخليفه والعدل حتى لمن يعبد الشمس ولا لمن يعبد اي شيء ولا لمن لا يعبد اي شيء لكم دينكم ولي دين العدل لكل هؤلاء والامن الامن لكل هؤلاء الامن للمسلم ولغير المسلم الرخاء الرخاء والاقتصاد لكل الذين يعيشون تحت سلطان الخليفه والحريه لكل من يعيشون تحت سلطان الرئيس ايوه مره اقول خليفه ومره اقول رئيس ومره هقول امير لانها ما تفرقش المصطلح معانا هذه الامور تتحقق بشرع الله بكتاب الله ولا تتحقق بالاشتراكيه ولا تتحقق بالراسماليه ولا تتحقق بالليبراليه ولا تتحقق بالعلمانيه لا تتحقق بتحكيم شرع الله عز وجل واحياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم حراسه الدين هي ده يعني ايه حراسه الدين يعني الدين ده يبقى هو اللي سائد هذه هي وظائف هذا الامام الاساسيه او المهام الاساسيه وهناك ادوات تتحقق بها هذه الوظائف هذه المهام من ضمن هذه الادوات الجيش القوي والاقتصاد القوي والزراعه والصناعه والتجاره ووجود الجند ووجود الاطباء بهذه الادوات تتحقق هذه المهام دي معنى الامه الواحده امه محمد صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تبقى متقطعه حتت وكل حته بيحكمها واحد وقد يحارب اخوه المسلم اللي بيحكم حته تانيه والمسلم ده ما يقدرش يدخل الارض المسلمه دهيت اللي هو ممكن يكون اتولد فيها وتربى فيها لكن عشان الباسبور والجنسيه ما يقدرش يعيش فيها لا ده دلوقتي ما يقدرش المسلم يتجوز مسلمه من بلد تانية ده احنا لينا جيوش كل اقليم وكل دوله وكل حته ليها جيش الجيش ده مهمته مش انه يحافظ على الدين ولا يحرس الدين ده مهمته يحرس الحدود دهيت ويحرس السلطان دهوت من مين من اخوه المسلم اللي عايش جنبه مش ده اللي احنا بنحلم بيه ولا ده اللي احنا بنتمناه احنا بنتمنى كل الامه ديت تبقى حاجه واحده سموها زي ما قلت الجمهوريه العربيه المتحده ما عنديش اي مشكله حد مره من ال... واحده سيده تقول لي هو انت متخيل ان هيجي زعيم زي عبد الناصر اما بناقشها وبقول لها ما انت كنت بتحلمي بالجمهوريه العربيه المتحده وكنت عايشه في حلم الوحده العربيه قالت لي ايوه علشان كان في زعيم اسمه جمال عبد الناصر هيحقق الحلم ده مع احترامي الشديد وتقديري لكل ما قدمه الزعيم جمال عبد الناصر لا هيجي اعظم منه بلادنا ولاده بلادنا ولاده وهيجي زعماء اعظم مما مضوا وهيحققوا ما لم يستطع ان يحققه الزعماء الذين مضوا هيجي زعماء افضل واعظم من عبد الناصر ومن السادات ومن الجميع لان هذه اراده الله عز وجل الخليفه ده ولا الرئيس ده ما هوش نبي وما عندناش مش معنى ان احنا بنقول خلافه ولا ال- إيه إيه الكلام ده يبقى دوله دينيه ما هياش دوله دينيه ما هياش دوله ثيوقراطيه والنبي صلى الله عليه وسلم كان رئيس دوله كان رئيس دوله بيحكم بالسياسه ولما كانت تعجز السياسه ياتي الوحي النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد عسكري بيحكم بالمقاييس العسكريه اللي بيزعم ان النبي ما كانش رئيس دوله وانه كان نبي فقط واللي بيزعم انه ما كانش قائد عسكري وان هو كان نبي فقط طيب لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقيم دولة في المدينة خليني أقول لكم يا جماعة الدولة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت دولة دستورية فيها مؤسسات دستورية بتشارك النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم وفي اتخاذ القرار في دولة النبي كان في ثلاث مؤسسات ثلاث مؤسسات دستورية كان عندنا مؤسسة نقدر نسميها أو العلماء بعد كده سموها مؤسسة الأمراء ومؤسسة سموها مؤسسة النقباء ومؤسسة اسمها مجلس الشورى مؤسس مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان قائم ومؤسس من فئتين أساسيتين المهاجرين والأنصار وبعد لما انتشر الإسلام بقى فيه عموم المسلمين لا هم مهاجرين ولا هم أنصار لكنهم من عموم المسلمين المهاجرين كان بيأسس بيمثلهم مجلس الأمراء أو مؤسسة الأمراء اللي هم العشرة المبشرين بالجنة العشرة المبشرين بالجنة دول كان النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم يمثلوا المهاجرين والأنصار كان عندهم اثنا عشر نقيبا كان فيهم 12 نقيب هم اللي اختاروهم خلي بالك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اختار هو بنفسه مجموعة من المهاجرين والنبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه مرضاش يختار من الأنصار وقال لهم انتوا اختاروا 12 نقيب يمثلوكم ولما فتحت مكة أصبح هناك مجلس السبعين مجلس السبعين ده سبعين واحد من المسلمين من مختلف القبائل ومن بطون العرب بيجوا في وفود يمثلوا القبائل بتاعتهم والقبائل هم اللي كانوا بيختاروهم مش النبي اللي اختارهم يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار من المهاجرين ليه؟ لأنه عارفهم ودول اللي اتربوا في وسطيهم ودول اللي كانوا ومن الأنصار ما اختارش ده خلى الأنصار أنفسهم هم اللي يختاروا لأن هم أدرى بقومهم بطون العرب برضه هم اللي اختاروا دي اسمها مؤسسة الدولة المؤسسة الدستورية اللي قامت عليها دولة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لو هو النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش رئيس دولة كان هيعمل كده ليه هيعمل كده ليه النبي صلى الله عليه وسلم لو هو مش رئيس دولة لا ده كان رئيس دولة النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد عسكري وقائد عسكري بيقود الجيش بالمعايير العسكرية مش بالوحي بدليل في غزوة بدر الحباب بن المنذر يا رسول الله أمنزل أن أمنزل أنزلك الله أم هي الحرب والرأي والمشورة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جه كده وخلى البير قدامه وهو وقف بالجيش ورا البير فجاء الحباب بن المنذر يقول له يا رسول الله الموقف اللي احنا واقفينه ورا البير ده والبير هيبقى بيننا وبين الأعداء ده وحي منزل أنزلك الله أنت هنا نبي بتتصرف بالوحي ولا أنت قائد عسكري بالحرب والرأي والمشورة قالوا لا الحرب والرأي والمشورة في رواية الحرب والرأي والمكيدة قالوا إذا يا رسول الله ليس هذا بالمنزل المنزل ده ما ينفعش ده نخلي البير ورانا وإحنا قدامه علشان الجيش لما يجي إحنا يبقى عندنا مية وهو ما عندوش مية فقال النبي الرأي ما رأى الحباب بن المنذر يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان رئيسا لدولة أبو بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يحكموا بالحق الإلهي وبالمناسبة مش احنا اللي, اللي, اللي بنقول الكلام ده لوحدينا هم قاعدين ي- يخوفوا البشر مننا ويخوفوا الدنيا مننا وان كلام الخليفة وكلام السلطان اه، ده هيبقى هيحكموا بالحق الإلهي وهنبقى زي البابوات ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول لهم إيه وليت عليكم ولست بخيركم ده نسيبة بنت كعب في حروب الردة أبو بكر عاوز يرجعها وما قدرش يرجعها يقول لها يعني لا يشهد معنا النساء فتقول لهم تقول لأبي بكر أنبوة بعد النبي أنت بتتكلم إزاي هو أنت نبي بعد النبي ولا إيه كنا نخرج مع رسول الله ولا يردنا احنا كنا بنخرج مع النبي وما بيردناش إيه، أبو بكر لم يكن يحكم بالحق الإلهي ابو بكر اسامه بن زيد زيد وهو خارج وعنده 18 سنه ابو بكر يمشي جنبه وهم خارجين الى آه، المعركه معركه جيش اسامه التي انفذه النبي صلى الله عليه وسلم اسامه راكب الفرس بتاعه وابو بكر ماشي جنبه أسامة عاوز ينزل عنده 18 سنة وأبو بكر عنده 60 سنة وفوق ال 60 سنة وهو الخليفة لو هو بيحكم بالحق الإلهي ده تبقى مشكلة كبيرة ينزل سيدنا أسامة وأبو بكر يقول له لا ما تنزلش أبو بكر جاي يستأذن سيدنا أسامة يقول له أيها الأمير إن رأيت الروايات يعني لو حد يجمع هذه الروايات هيلاقي كلام عجيب جدا يقول له إيه أبو بكر رضي الله عنه في رواية إن رأيت في رواية إن أذنت في رواية إن كان لي عندك طلبة ده سيدنا أبو بكر بيتلطف تلطف عجيب جدا مع سيدنا أسامة بن زيد وسيدنا أبو بكر مين ده الخليفة إن رأيت أن تبقي لي عمر يساعدني أشاوره ويشاورني تخلي لي عمر عمر كان في الجيش بتاع سيدنا أسامة فيقول سيدنا أسامة هو لك يا أمير المؤمنين هو لك يا خليفة رسول الله ومن شئت هو ومن شئت قال له فقط أبو عمر أبو فقط عمر ويبقى عمر هو أبو بكر لو بيحكم بالحق الإلهي ودي دولة دينية زي ما هم بيقولوا كان سيدنا عمر أبو بكر يأمر ومحدش يخالف اللي هيخالف هيروح النار لم تحدث اطلاقا سيدنا عمر لما بقى امير المؤمنين اطيعوني ده وردت في روايه على لسان سيدنا ابو بكر وروايه على لسان سيدنا عمر اطيعوني ما اطعت الله فان عصيت الله فلا طاعه لكم فلا طاعة لي عليكم وفي رواية ان احد الصحابة هو اللي بيقول له عمر كده ولو عصيت لقومناك بسيوفنا او عمر ما يزعلش الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من يقومه بالسيف ان اخطأ او ان عصى لا ما كانتش دولة أبدا آه، سيقراطية ولا دولة آه، بيحكم فيها الخليفة بالحق الإلهي آه، دي دولة قائمة على معايير ومقاييس دستورية وسياسية ما هياش دولة استبدادية ده أول أول من أقام هذه المؤسسات الدستورية هو النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لو هو نبي فقط وما هوش رئيس دولة وما هوش قائد عسكري كان في غزوة أحد هو عاوز يفضل في المدينة وما يخرجش إلى أحد ويأتي حمزة ويأتي العباس ويأتي شباب الصحابة ده الشباب الذين لم يشهدوا غزوة بدر يا رسول الله نريد أن نخرج إلى أحد حتى ان والد سيدنا ابو سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان قد راى الرؤيا المشهوره رايت كاني في درع حصينه واولتها انها المدينه ورايت ثلم في سيفي كسر في سيفي واولتها انها احد من اهلي يقتل ورايت بقرا يذبح بين يدي واولتها انه اصحابي يموتون فارى ان نبقى في المدينه سيدنا حمزة يقوم يقول له يا رسول الله إن كان أنا الرجل من أهلك الذي يقتل فإني أحب أن أقتل في سفح أحد سيدنا والد سعيد أبو والد أبو سعيد الخدري يقول له وإن كان نحن البقر الذي يذبح بين يديك فإنا نحب أن نذبح في سفح أحد والنبي يسمع كلام الصحابة يبقى دي قيادة عسكرية ودولة دولة قائمة على مؤسسات دستورية ودولة مدنية بالمعنى المدني اللي احنا بنقوله ان بتحكمها المؤسسات الدستورية ولا تحكم بالحق الالهي ولكن شرع الله عز وجل هو الذي يقود هذه المؤسسات الدستورية أحكام الله عز وجل ودين الله عز وجل القرآن والسنة هي التي تقود هذه المؤسسات الدستورية وليس شخصا أبدا هو الذي يقودها حقيقة كان معايا كتاب فيه تقييم الناس الغربيين واللي ممكن نقول غير إسلاميين عن دولة الخلافة وعن الدولة ونظام الحكم الإسلامي إيه إيه إيه طه حسين بيقول ايه عن الخلافة الإسلامية بيرفضها ولا بيقبلها السنهوري والناس غدا إن شاء الله نشوف هؤلاء ماذا يقولون عن نظام الحكم في الدولة الإسلامية والنظام الحكم الذي أرساه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسته دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ده اللي هنشوفه بكرة إن شاء الله حتى ألقاكم في الغد أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى